قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ثم أما بعد روي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه انه لما بترت رجله لما قطعت رجله فقبل ما يدفنوها مسك رجله وهي مقطوعه ونظر اليها وهو بيحمد ربنا سبحانه وتعالى وقال اللهم انك تعلم اني ما مشيت بها الى حرام قط يا وهو بيسلم الامانه لربنا وهو بيسلم الوديعه لربنا وهو بيرجع الامانه اللي ربنا استرعاها عنده واخذها سبحانه وتعالى بيقول له يا رب انا ما عصيتكش بها ولا مره يا رب انا ما عملتش بها اي حاجة غير في طاعتك يا رب انت وانت بترجع الامانة لربنا في اليوم اللي هيجي هترجعي الامانة لربنا هنرجع كلنا لربنا هتقدر تقول على عينيك وانت بترجعها لربنا اللهم انك تعلم اني ما نظرت بها الى حرام قط هتقدري تقولي على ودانك اللهم انك تعلم اني ما سمعت بها حراما قط هتقدري تقولي على قلبك اللهم انك تعلم اني ما تمنيت به حراما قط يا جماعة واحنا راجعين لربنا مع جوارحنا هتبقى طاهرة بالطاعات ولا ملوثة بالمعاصي طب افرض كانت بالمعاصي افرض عشنا حياتنا بالمعاصي اخرتها ايه اخرتها ايه يا جماعة عايزين نفتح الملف ده النهاردة عايزين نفتح الملف ده لان اي انسان في قلبه دين الوقت وفي قلبه غيرة على حرمات الله بيمشي في الشارع قلبه بيتفطر مع كل منظر بيشوفه في الشارع المناظر اللي قعدنا بنشوفها في شوارعنا وفي نوادينا وفي كل حتة في بلادنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول وما فشت الفاحشة في قوم حتى حتى يعلنوا بها لحد ما تبقى على قفشات السينما لحد ما تبقى في الكفرز والبوسترز لحد ما تبقى في الشوارع لحد ما تبقى مجهر بيها اخرتها ايه اخرة كل المعاصي اللي بنشوفها في الدنيا ايه اخرة كل الشهوات اللي الناس قعدت منجرفه وراها ايه اخرة طوفان المعاصي اللي عاد ضارب بلادنا واراضينا ونوادينا وحياتنا كلها ايه اخرتها ايه اخرتها قول الله سبحانه وتعالى كلا سوف يعلمون كلا لا يمكن ده يتسكت عليه ابدا لا يمكن المعاصي ده يتسكت عليها ابدا وفعلا كل يوم بنشوف من اثر قول الله سبحانه وتعالى كلا احد النساء اتصلت باحدى الدعايات على احد القنوات الفضائيه بتقول لها ابني كل ما فتش هدومه الاقي حته حشيش في هدومه يعني تتوقعوا السؤال كان ايه هي كان كام جرام كام جرام لايه عشان نعرف هي هتجيب ادمان ولا مش هتجيب ادمان احنا وصلنا لفين يا جماعه اخرتها ايه يا جماعه اخره علاقات الحب والعلاقات العاطفيه واي علاقه حب قامت حتى على اساس الدم والنسب بس مش على اساس الدين اخرتها ايه اخره كل العلاقات مع ال superstars النجوم الوهميين اللي اهل الباطل صنعوهم لينا واحنا ماشيين وراهم في الاعلام والسينما والفن اخرتها ايه اخره اللي ادوا ظهرهم لرسول الله وهجروا سنتهم في حياته المشهد الاخير للي جروا جري الوحوش ورا الدنيا في كل مكان ونسوا الدين اخرتها ايه اخره كل اللي احنا بنعمله ده ايه لازم نقف المجتمع كله بيتكلم دلوقتي عن الفنانه اللي قتلت في دبي لا نتمنى لاي احد من المسلمين غير الرحمه الواسعه من الله سبحانه وتعالى المجتمع كله بيتكلم اتقتلت ازاي وصحيح فعلا ان في واحد خد 11 مليون جنيه عشان يقتلها وهو فعلا ذبحها وهو كشفوه ازاي وهو دخل ازاي والجريمه تمت امتى وهيتعمل فيهم ايه والمحاكمه بتاعتهم ايه وهي كانت بتشتغل ايه بالظبط وكان لها كليبات ولها اغاني ولها حاجات وكانت بتعمل ايه وكانت بتلبس ايه وكانت بتغني ايه وكان كل حاجه بنفكر فيها في الرساله دي اللي ربنا بعتها للامه كلها الا ان احنا نقرا الرساله رسائل كل سنه ربنا بيبعت لنا رساله الرساله اللي كانت قبل كده رساله المغنيه اللي قالت في يوم من الايام انا تعبت في دعوتي قد ما الرسول تعب في دعوته عليه الصلاه والسلام وفي الاخر اتقتلت برضه على ايد جوزها واحد بيقول ليه جوزها قتلها ليه شك فيها شك فيها اه شك فيها وسندريلا سندريلا اللي رمت نفسها اخرتها ايه يا جماعه كلها رسائل من ربنا لينا لكل ممثله وفنانه ومغنيه وستايلست لكل واحده لكل واحده طلعت تضل شراب امه محمد وامه محمد كلها رساله لينا كلنا ولكل عاصي اخرتها ايه رساله لكل شله شباب قاعده على ناصيه شارع تبص للي رايح واللي جاي واللي رايحه واللي جايه اخرتها ايه يا جماعه اخرتها ايه سندريلا لما رمت نفسها من البلكونه في الاخر ولا نتمنى لاي مسلم الا الرحمه اخرتها ايه في حد دلوقتي من اهل الفن كلهم ولا من الفنانات هتوصل لشكلها سندريلا ولا لشهرة سندريلا في واحده هتوصل كان ربنا بيفوقنا سبحانه وتعالى المغنيه اللي وقفت جنب ابو الهول ترقص وحواليها 20000 شاب بيرقصوا معاها يا ترى دي عند ربنا في اللحظه اللي كانت بتعمل فيها كده من فوق سبع سماوات ربنا بيبص لها نظره ايه واسمها عند ربنا ايه والملائكه بتعد لها مكان في الفردوس الاعلى ساعتها ولا بتعد لها مقامع الحديد ومقامع النار في جهنم والعياذ بالله مش ربنا بيقول ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى هيشوفه هيشوفه هو ده اخرتها هو ده اخره العمل السيء واخره العمل الصالح ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى هيشوفه هيشوفه كل انسان هيشوف اللي هو بيعمله اخرتها ايه اخره كل المعاصي وطوفان المعاصي والطوفان الجارف اللي بقى منتشر في الامه بقى صدر كل واحد غير على دين ربنا وبيحب ربنا بيتمزق بيتفرم وهو ماشي في الشارع ما هوش عارف يعمل ايه طب يكلم الناس دي امتى طب يدعو طب يدعو ازاي ويدعو بأنهي وسيله اخرتها ايه يا جماعه اخرتها عشان اوفر عليكم اخرت حاجه من ثلاثه ملهاش رابع ثلاث حاجات هم اخره كل واحد ماشي في طريق المعصيه الحل الأو... الاقتراح الاولاني او ال... او ال... او ال... الاخره الاولانيه عقوبه الدنيا هتنزل عليه ساعتها خلاص كم قسمنا من قريه قسم يا اما الحاجه الثانيه لو ما جاش عقوبه الدنيا تبقى خ... سوء الخاتمه هيموت على معصيه مره وهو بيعصي ربنا هيموت على حاجه من الحاجات اللي ادمنها في الليل والنهار في معصيه ربنا طب افرض عدى من دي كمان يبقى عقوبه الاخره مش هيفلت ثلاث حاجات مستنيه كل عاصي اخره كل عاصي عقوبه الدنيا يا اما سوء الخاتمه في الدنيا فضيحه سوء الخاتمه في الدنيا يا اما عقوبه الاخره والعياذ بالله عقوبه الدنيا احنا عايزين نقف وقفه دلوقتي وقفه مع اكبر حاجه لازم تستفز قلوب الصالحين دلوقتي مش انا مش انا تستفز قلوب الصالحين يعني او اي انسان عايز يبقى صالح يا جماعه لازم لازم ندعو لله لازم نغير الواقع اللي احنا عايشين فيه ده لازم نفوق الناس لازم ننقذ الناس كلنا هنغرق والله العظيم كلنا هنضيع انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه زي واحد بسيط ما بيعرفش يقرا ويكتب فجاله رساله فعايز يقراها فنزل في الشارع فلقى واحد ماشي قال له لو سمحت انا بس ما اعرفش افك الخط ممكن تقرا لي الجواب ده فالراجل قال له تحت امرك وقام طلع من جيبه نضاره وقام لابسها وقام باصص كده في الورقه قال له اه ده فيها كذا كذا كذا الراجل بص كده على النضاره قال بس هي دي هي دي اللي خلت الراجل ده يعرف يقرا لو سمحت دي اسمها ايه قال له دي نضاره قرايه بس انا هجيب نضاره القرايه دي وافك الخط بلدنا كلها الراجل ده الراجل ده يا جماعه احنا عايزين نقرا يا جماعه عايزين نتعلم نقرا عايزين نخرج من الجهل اللي احنا فيه عايزين نتعلم نقرا رسائل ربنا اللي بيبعتها لنا ليل نهار كل يوم ربنا بيبعت لنا رساله كل يوم رساله جديده ربنا بيحذرنا فيها الرسائل عدت اكتر مما نتخيل من ايام لما كلمتكم الاسبوع اللي فات عن الجليد اللي انهمر خمس دقايق بس على اهل المنصوره السما بقت بترجم بالجليد احد الشباب كان في حوض حمام سباحه في احد النوادي فشايف المنظر بقى السما كلها مكشوفه بيقول ال ال ال يعني ال الجليد او طوب الجليد بيقول واحده نزلت على ظهره زرقت له ظهره واحد واقف تاني في حمام السباحه نزلت على راسه ما بين ودانه بعد ودانه فتحت له ورا ودانه ناس نزلت على راسها بطحتها الفوانيس والازاز بتاع النبي اتكسر بسبب ال بسبب الج... رجم الجليد اللي من السماء منظر الجليد وهو نازل مش منظر جليد مش منظر برد مش منظر جليد منظر غضب نازل الطوب الجليدي نازل بغضب سبحان المجد ده خمس دقايق لو كانت فضلت كمان خمس خمس دقايق كنا اتطحنا الواحد وهو بيبص على المنظر وانا واقف في البلكونه ببص على المنظر انا قلبي اتخلع اتخلع ليه كلنا قلنا يوم القيامه اتخلع ليه يا ربي سبحان الله ده لو واحد بيهجم على واحد بسكينه هيترعب انا حسيت ساعتها ان الكون كله بيهجم علينا هنعمل ايه يوم القيامه يا جماعه دول خمس دقائق يا جماعه امال لو سبع ليالي سخر عليهم سبع ليال سبع وثمانيه ايام حسومه كنا عملنا ايه امال يوم القيامه لما الكون كله هيهجم على البشر منظر رهيب هنعمل ايه احنا قد مين؟ احنا قد اللي بنعصيه احنا قد ربنا سبحانه وتعالى سبحان الملك الجليل ومع ذلك دقايق دقايق بعد على طول انهمار الجليد وانتهائه لقيت كابلز خارجه من الجامعه زي ما هي الشاب اللي كان معلي الاغاني وخاف واترعب رجع شغلها تاني زي ما هي كل واحد كل اتنين كانوا مستخبين ولد وبنت مع بعض مستخبين في الديره كده عشان ال ال ال الجليد اللي نازل خرجوا تاني زي ما هم ولا كان في حاجه بل بالعكس اذا هم منها يضحكون بالعكس اللي يجي يقول ده عقوبه من ربنا يضحكوا عليه انت بتقول ايه انت بتتكلم ازاي الكسوف اللي ربنا وراه لنا ايه ترعبنا وتجرينا على المساجد بقوا عاملين نظارات شمس دلوقتي عشان يتفرجوا على الكسوف وهم بيضحكوا وبيتبسطوا اسماء الله الحسنى اتخذنا ايات الله هزوا بقى الوقت بال- بالطبل وبالسجاط وبالدرامز وبال... بتتلحن ورا اسماء الله الحسنى عشان بقينا بنلعب بايات ربنا وبنستهزأ بايات ربنا ما عدناش بنخاف ربنا قال وما نرسل بالايات الا تخويف هنعمل ايه يا جماعه كنت واقف بصلي الفجر سمعت في ال- في الركعه الاولانيه قول الامام فاين تذهبون قلت سبحانك يا رب انا لما اديت سلسله على فين يا شباب في رمضان اعتقدت انها كلمه يعني ايه خاطره جت للواحد على فين انما اول مره الاقي ربنا بيقول لنا على فين اول مره احس ان ربنا بيقول للامه كلها والدنيا كلها على فين فاين تذهبون انتوا رايحين على فين حسيت ان مليارات من الناس داخله الصراط المستقيم وبعد كده كلها قررت انها تسيب الصراط وتدي ظهرها لربنا وربنا لما اعرضوا عن ربنا بيقول لهم على فين انتوا رايحين على فين فاين تذهبون انتوا عارفين المهالك اللي بره شكلها ايه انتوا عارفين اخرتها ايه اخرتها ايه عايزين نفكر يا جماعه ونقف مع نفسنا اخرتها ايه احنا الوقت في اول حاجه من عواقب المعصيه عقوبه الدنيا دي اول حاجه اول اخره من اواخر المعصيه عقوبه الدنيا والعياذ بالله يا ترى يا جماعه يا ترى لما نسمع فاين تذهبون قلوبنا بيحصل لها ايه الركعه الثانيه لقيت الامام بيقرا في سوره الانفطار اذا السماء انفطرت انفطرت حسيت ان قبل ما ربنا بيقول لنا احنا هنبقى فين او انتوا رايحين على فين السماء فوق كلها سبع سماوات الايه رفعتك سبع سماوات السماء انفطرت وخلاص ما عادش في حاجه مرتبطه بحاجه ولا اي عقد منتظم والنجوم بتخبط في الكواكب في الشهب في النيازك في المجرات واذا الكواكب انتصرت كل حاجه بتخبط في بعض وبعد كده الايه اللي بعدها تنزلك سبع سماوات للارض واذا البحار فجرت حتى الذرات نفسها انفطرت وانتثرت وعملت انفجارات واذا القبور بعثرت الانسان يطلع بقى في الوضع ده يعني ربنا قال لك انت هتبقى افتكرت الايه اللي في الركعه الاولانيه فاين تذهبون هنروح من ربنا فين على فين يا امه محمد على فين يا عباد الله على فين يا اللي ربنا خلقنا ورزقنا وكفلنا وفي يوم من الايام هنقف بين ايديه على فين فاين تذهبون رايحين على فين كل واحد لازم يحدد ورايح على فين لازم يحدد وجهته ومقصده ورايح على فين بالظبط سبحان الله العظيم يا ترى يا جماعه الرسائل اللي احنا بنشوفها كل يوم بعد رمضان المفروض الرحمات تتنزل نفاجئ برجم الجليد من السماء وفي رمضان الرحمات تتنزل نفاجئ بصخره الذئاب تقع يعني كل دي رسائل غضب ربنا غضبان ملهاش ترجمه تانية ربنا غضبان يا جماعه لازم نفوق لازم نعرف فمقاتهم عربهم وعجمهم كم حاله زنا بتحصل في امه الاسلام كم حاله خمر ومخدرات بتحصل في امه محمد كم حاله علاقات محرمه بتحصل في امه محمد لو ربنا غضب هيغضب على العصم ولا هيغضب على شياطين الخرس شياطين الخرس اللي شافوا وسكتوا وما غضبوش لله وما دعوش الى الله ولو ربنا غضب الرزق هيزيد ولا العقوبه هتنزل والانتقام هينزل مش عايزين نتحصر بعقوبات ربنا سبحانه وتعالى يا كل متبرجه انت بتحارب ربنا يا كل واحده لابسه الوان الطف لبسها والوان الطف على وشها انت بتحارب ربنا انت نازله تحارب ربنا وتطعن في دينه وتاخدي الناس من ربنا سبحانه وتعالى يا كل شاب بيبارز ربنا بالمعاصي انت بتحارب ربنا انت بتلعب بالنار لو صح ان المتهم في قضيه قتل المغنيه في دبي لو صح انه فعلا خد 11 مليون جد- جنيه وهو اللي قتلها يا ترى لحظه ما اتقبض عليه كان احساسه ايه هو بيفتكر ال 11 مليون جنيه كان احساسه ان مال الدنيا كله ومليارات الدنيا كلها كانت تساوي الموقف ده كان احساسه ايه وهو حاسس ان كل حاجه ضاعت كل حاجه راحت مقابل ايه مقابل لا شيء لو هو اللي كان عمل كده وهي اللي اتقتلت راحت فين نفس القنوات نفس القنوات اللي كانت بتعرض صورها وهي بترقص عشان تاخد فلوس من وراها هي الوقت نفسها اللي بتعرض صورها وهي مقتوله ومذبوحه عشان برضه تكسب فلوس من وراها راحت فين كانت عاشت عمرها كله كل ما تغنى اكتر يسقفوا لها اكتر كل كل ما ترقص اكتر يسقفوا لها اكتر وبعد ما اتقتلت حصل ايه القنوات بقت بالنسبه لها وليمه تكسب من وراها في ال SMS والجرايد بقت بالنسبه لها وليمه تعمل خبطات صحفيه من وراها وحتى الفنانين اللي شيعوا جنازتها كل واحد رجع على الشاشات اللي مستنياها يدوس على الرابع في طريق جهنم وحتى المحاكمه بتاعت المتهمين في قتلها اتحولت لماده اعلاميه مسليه وهي تحت التراب لوحدها لوحدها احنا نتمنى الا الرحمه لا نتمنى الا الرحمه لكل مسلم انا تخيلت لو دي ربنا سالها دلوقتي هتقول لي ربنا هتقول له يا رب امه محمد ضحكت عليا يا رب امه محمد خدعتني يا رب امه محمد هي اللي سقفت لي اول مره غنيت فيها امه محمد هي اللي رددت اسمي في اول مره رقصت فيها امه محمد هي اللي حطت صورتي على الكفرات والبوسترات يا رب امه محمد هي اللي خرج منها المتفرجين اللي اتفرجوا عليا وهي اللي خرج منها المخرجين اللي اخرجوا اغنيه وكليباتي وهي اللي خرج منها المنتجين اللي مولوا اغنيه وهي اللي خرج منها القنوات اللي عرضت لي امه محمد يا رب هي اللي خرج منها الاثنين اللي اتجوزتهم واللي في نهايه المشوار اللي خلص بدري قوي اللي قتلني في الاخر امه محمد يا رب هي اللي خرج منها الاب اللي رباني والام اللي علمتني والمدرسه اللي اتعلمت فيها والجامعه اللي اتخرجت منها انا في رقبه امه محمد يا رب انا في رقبه كل معجب من المعجبين ضحك عليا وسقف لي انا في رقبه كل ثري عربي غرقني بالهدايا عشان نظره اعجاب مني انا في رقبه انا كام واحد قال لي برافو سقف لي وكم واحد قال لي انت حرام كم واحد سقف لي وكم داعيه وصل لي وقال لي اتق الله اللي انت بتعمليه حرام كم واحد دلني على طريقك وكم واحد دلني على طريق ابليس في رقبه مين سوزان تميم في رقبه مين يا جماعه في رقبه مين يا امه محمد كل واحد بيموت على المعاصي في رقبه مين ماشي امبارح على بلاش اسكندريه ببص على البلاش على يميني تحف من ايات ربنا تحف من ايات ربنا سبحانه وتعالى في البحر وفي السماء وفي السحاب على شمالي كله مرصوص على ال... على الكافي شوبس وعلى القهاوي قاعد يشرب شيشه وقاعد قلت سبحان الله العظيم في رقبه مين الناس دي ما حدش كلمها في الدين الناس دي ما حدش وصل لها اصلا الناس دي ممكن تبص لواحد ملتحي كده عليا كانه كائن غريب ماشي ما حدش كلمها ما حدش وصل لها دين ما حدش وعظها اما واحد فعلتها التزم ما راحش يكلمها اما واحد مع الشاب ده في الدفعه التزم ما راحش يكلمه في الدين اما واحده اتحجبت وكانت في نفس الشله سابتها وما راحتش كلمتهم في دين ربنا في رقبه مين كل واحد بيموت على المعصيه وما عرفش الدين في رقبه مين افتكرت قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يا يا رب ده احنا كده عدنا شر أمة أخرجت للناس ده احنا كده ما عدناش خير أمة يا رب لما نشوف الرسالة اللي ربنا أرادها مننا ونشوف الواقع بتاع أمة محمد في رقبة مين يا جماعة في رقبة مين عقوبة الدنيا عقوبة الدنيا هي أول حاجة أول حاجة أنا ممكن يكون واحد بيعصي ربنا أو واحدة بتعصي ربنا تسمع الكلام ده تحس إن تحس إن الكلام شديد عليها طب أنت بتزعق ليه طب أنت متنرفز ليه طب أنت بتكلمنا مش انت بتخوفنا ليه الشاب اللي كان عايز يزني وشهوته غلبته ومش قادر يتجوز لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام عايز يزني الناس كلها قالت له ايه قالت له مه مه ابعد ابعد بعيد ابعد عننا انما الرسول ما قالوش ابعد الرسول قال له قرب ادنه ابنه قرب الرسول قربه عليه الصلاه والسلام الرسول اول حاجه عملها انه قربه منه ليه يا جماعه انت مش عدونا انت حبيبنا انت حبيبنا واخونا انت اختنا وحته من قلبنا احنا ما بنكلمش اي حد عص عشان نكسره ولا عشان نقهره ما احنا كلنا عصاه احنا بنكلمك يا حبيب قلبي عشان مش عايزين نخسرك في الدنيا ولا في الاخره احنا بنكلمك يا اخت عشان مش عايزين نخسرك عشان عايزين نفوقك مش عايزين نخسرك مش عايزين نكسرك مش عايزين نحطم قلبك مش عايزين نتريق على الناس ولا ولا نزدري الناس لا والله يا جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم اول حاجه قربوا منه ادنه ادنه قرب مالكش دعوه باللي بيقول لك ابعد لا ده انت اكتر واحد تقرب مني فيهم كلهم انت اكتر واحد محتاجني وانا اكتر واحد عايزك وامنيتي في حياتي ان ربنا ينقذك عشان كده لما بصيت في الحديث ده كلام غريب جدا كل ما الرسول يقول للشاب كلمه يقول له ايه الرسول يقول له اترضاه لامك يقول له لا جعلني الله فداءك يقول له اترضاه لاختك يقول له لا جعلني الله فداءك اترضاه لخالتك لا جعلني الله فداء يعني ايه حب الرسول عليه الصلاه والسلام طب حبه ليه لانه حس ان الرسول بيحبه حس ان الرسول ما بينصحوش وهو ناقم عليه ومغلول منه وغضبان منه حس ان الرسول بينصحه لانه بيحبه وخايف عليه يا حبيب قلبي اي اخ بينه وبين اخوه رابطه نسب ودم انا اللي بيني وبينك لا اله الا الله اقوى من اي نسب ودم احنا احنا من والله يا جماعه والله يا جماعه احنا اكتر ناس بنحبكم اكتر ناس نفسنا ان كلنا ربنا ينقذنا في الدنيا وفي الاخره اكتر ناس الرسول في الاخر حط ايده على قلب الشاب عليه الصلاه والسلام مكان الشهوه اللي هتضيع له دنيته واخرته وقال اللهم اغفر له ذنبه اغفر له لان اللي وقع في الزنا ده وقع في الزنا عقوبه على مليون بص حرام بص لها الرسول دعا له وقربه وفهمه عليه الصلاه والسلام بيحبه بيحبه انا مش بنصحك عشان بكرهك انا بنصحك عشان بحبك انا بنصحك عشان تفوقي عشان فعلا عشان انت اختي في الله سبحان الملك الجليل يا جماعه يا جماعه عايزين نفوق عامر بن عروه بن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو بيموت بيحتضر سمع الاذان بيدن فقال احملوني الى المسجد ده انت بتموت مسجد ايه فقال كيف اسمع دعاء الله ثم لا اجيب كيف اسمع داعي الله ثم لا اجيب ما اقدرش اتخلف عن نداء ربنا انت كم مره اتخلفت عن نداء ربنا انت كم مره اتخلفت عن نداء ربنا عايزين نفوق يا جماعه عايزين نفوق عايزين القانون لا يحمي المغفلين يا اخواني زي ما بيقولوا لا تحت التراب ولا فوق التراب مفيش المغفل اللي الشيطان ضحك عليه والشهوات ضحكت عليه محدش بيحميه زي ما فوق التراب ما بيحموش تحت التراب القانون الالهي ما بيحموهوش برضه بلد من البلاد في ايطاليا شفت ليها افلام البلد دي يا جماعه الواحد يعني يعني سبحان الملك الجليل بلد كانت مليانه زنا ومليانه فعل قوم لوط ومليانه ومليانه والعياذ بالله لما ربنا نزل عليها العقوبه نزلها بطريقه عجيبه جدا كان في بركان جنب البلد اول حاجه حصلت ان البركان بدا يطلع غازات يثور بغازات بس من غير حمم بس الغازات السامه طلعت على اهل البلد وهم بقى في حفلات ورقص و- و- وزنا والعياذ بالله سممتهم شلتهم في مكانهم وهم احياء بعد كده البركان صار غرقهم بامطار فوق امطار من الحمم بعد كده التراب اللي في البركان نزل على اجسادهم صلب لهم الاجساد بتاعتهم بعد 2000 سنه اكتشفوهم من الردم اللي كان عليهم لما تشوف المنظر الاكل لسه على الترابيز اللي حاطط الاكل في بقه ولا حاطط حته الكيك في بقه لسه زي ما هي لسه البيض اللي كانوا حاطينه على الترابيز عشان ياكلوه لسه في الطبق زي ما هو بنفس الشكل وهم متصلبين قدامه اللي كان بيقع في الزنا لسه في نفس ال... في نفس الشكل والعياذ بالله زي ما هو متصلب سبحان الملك الجليل يا جماعه افتكر زمان قبل ما الواحد يلتزم كان في احد الافلام كان اتنين شباب جالهم ايدز والعياذ بالله وقعوا في الزنا وجالهم ايدز فكان منظر ما انساهوش ابدا المنظر الاثنين لموا كل حاجاتهم في شنطه hand bag ومشوا من على كوبري يرموها في الميه عشان ما حدش يتاثر باي حاجه عدوى منهم رموها في الميه فالشنطه طفت على الميه ما غرقتش من اولها فواحد منهم متوتر فبيبص للشنطه فبيقول له ما غرقتش فالتاني من غير ما يبص قال له ايه هتغرق هتغرق يعني ايه قصدهم ايه قصدهم احنا مشينا في طريق هنغرق هنغرق هي ما غرقتش بس هي هتغرق هتغرق خلاص ما دام اتحطت هنا هتغرق هتغرق يا جماعه احنا امتنا هتغرق احنا هنغرق منظر السلام 98 وهي بتغرق دي منظر بينطبق علينا كلنا احنا هنغرق لو ما فوقناش هنغرق فعلا يا جماعه والله العظيم لو ما انتبهناش نسوا الله يعني ايه نسوا الله يعني بدل ما كان بيفكروا في مراد ربنا بقوا بيفكروا في مراد نفسهم فكرتوا في نفسكم فانساهم انفسهم هتنسوا انفسكم احد رؤساء الدول الاسلاميه اصدر قانون ان ما فيش اي حد يخلف اكتر من اثنين ممنوع ابدا مراته حملت مره والتانيه جابت بنتين وهو نفسه في ولد ومش عارف يعمل ايه ده رئيس الدوله مش عارف يعمل ايه اضطر يتبنى ولد ويسميه باسمه وحرم من الذريه بسبب ايه عقوبه الدنيا لما بتنزل على المعاصي عقوبه الدنيا لما ربنا يريد انه يستهزئ بمخلوق سبحانه وتعالى اخرتها ايه اخرتها حاجه من ثلاثه يا جماعه اخرتها يا اما عقوبه الدنيا يا اما سوء الخاتمه يا اما عقوبه الاخره والعياذ بالله سوء الخاتمه سوء الخاتمه سوء الخاتمه يعني يعني يعني سوء الخاتمه يعني في فرق بين واحد جاله استدعاء مثلا مجرم والبوليس جاله استدعاء وواحد نزلوا جابوا المجرم من بيته ده ده, ده شيء تاني ده اسلوب تاني اسلوب تاني خالص يا احنا عايشين الوقت فوق التراب بس في عالم تحت التراب مقاييس تحت التراب لا علاقه لها بمقاييس فوق التراب قوانين تحت التراب لا علاقه لها بقوانين فوق التراب واقع تحت التراب لا علاقة له بواقع فوق التراب واقعين ومقياسين لا علاقة لهم ببعض فوق التراب اللي بيحرك الدنيا الوسائط والأموال والشهادات والمراكز تحت التراب كل ده صفر صفر صفر يعني قيمة الوسائط ايه صفر قيمة الشهادات ايه صفر قيمة الشهادات صفر ازاي صفر ازاي ده انا معايا زماله كليه الجراحين الملكيه استخدمتها في طاعه الله لا في الدنيا يبقى صفر صفر ازاي صفر ازاي ده انا معايا دكتوراه من كامبريدج صفر وانا معايا زماله من اوكسفورد صفر وانا معايا دبلومه ال quality management control من الجامعه الامريكيه باخد قد كده في الشهر صفر صفر ازاي ده انا معيش غير كده تحت التراب كل ده بقى مش في طاعه الله صفر قيمه ال- ال- المراكز ايه صفر صفر ازاي ده انا ده انا كان على كتفي نسور و- و- ورتب و- كان كل الناس بتترعب مني صفر صفر ازاي والسيوف اللي كانت على كتفي دي كانت سراب ولا كده وانا انا كنت مدير multinational group كنت بقبض 100000 دولار في الشهر بقبض بالدولار استغليتهم في طاعه الله لا صفر طيب وانا كنت باشا وانا كنت ابن باشا وانا كنت عمده وانا كنت وزير انا كنت استاذ جامعه بمرتبه وزير وانا كنت وزير بحقي وحقيقي سخرت مركزك لخدمه المسلمين لا يبقى صفر صفر ازاي احنا مش جايين غير معانا الكرسي معناش حاجه تانية معناش حاجه غير الكرسي واحنا معناش حاجه غير الفلوس انت الفلوس ايه صفر انت الفلوس صفر ازاي انا معيش غيرها ده انا كان عندي فلوس في الدنيا لو قعدت اكل فيها لغايه ما اموت ما كانتش تخلص صفر وانا كان عندي فلوس في الدنيا لو ولعت فيها لغايه ما اموت الحريقه ما تاكلهاش لغايه ما يجي لي اجلي صفر صفر ازاي ده انا كان عندي فلوس في الدنيا ده انا كان عندي فلوس لو سبت بلدي وسحبت فلوسي منها اقتصاد البلد اقتصاد البلد ممكن يقع ازاي صفر ده انا كانت الدنيا كلها بتتقلب عشاني ازاي تقولوا لي ان انا صفر صفر صفر ازاي ده انا كنت لعيب كوره كنت بمشي في الشارع الشوارع بتتقفل الدنيا كلها بتتقفل وانا كنت فنان وانا كنت نجم وانا كنت ستار صفر كل حاجه ما كانتش في طاعه ربنا تحت التراب صفر عالم له مقاييس تانية تماما له مقاييس تانية قواعد تانية قوانين تانية سنن تانية فوق التراب غير تحت التراب يا أمة محمد فوق التراب واقع وتحت التراب واقع تاني تماما لما الواحد يتدبر لما ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يطهر قلب سيدنا سليمان عمل ايه ربنا قال والقينا على كرسيه ايه على الكرسي بتاعه كرسي العرش الملك بتاعه والقينا على كرسيه ايه جسدا كرسي اسمعنا الكرسي اسمعنا الكرسي يا جماعه الكرسي ده اللي خلى الناس تقتل بعضها لما ربنا اراد انه يطهر قلبه الكرسي اللي ما حدش يقدر يقعد عليه غير الملك ربنا القى عليه جسد ايا ما كان هذا الجسد عشان ربنا يخرج الكرسي من قلب سليمان يقول له الكرسي ده اي حد ممكن يقعد عليه الكرسي اللي خلى الناس تقتل بعضها وخلى الشعوب تطحن في بعضها وخلى رؤساء الاقسام يظلمهم الطلبه المتفوقين عشان يجيبوا اولادهم يقعدوا على الكرسي بعدهم وخلى كل واحد ماسك مركز في مؤسسه ولا في اي مكان عايز يظلم اي حد عشان يجيب اولاده ويقعدهم على الكرسي مكان الكرسي يا جماعه الكرسي الكرسي ربنا اراد انه يطهر قلب سيدنا سليمان منه الحاجتين اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الناس بتقتل بعض عشانها طهر قلب سليمان سليم سليمان اللي قلبه سلم اللي كان سلم لله اللي كان سلم للملك ربنا سلم له قلبه من حاجتين اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الخيل الجميلة الدنيا إذا عرض عليه ال- النساء الجميلة يقتلوا بعض قتل بسبب النساء يا ياما ولسه الحوادث هي قدام عينينا قتل بسبب الفلوس قتل بسبب الدنيا وزينتها وبهرجتها قتل فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب انا صفنات الجياد الخيل الجميله تلهيني عن ذكرك يا رب دقايق معدوده لغايه ما الشمس تغيب او لغايه ما الخيل تغيب لا ردوها علي هاتوها تاني فطفق مسحا ذبحها ذبح عشرين ألف خيل من الصفنات الجياد ثروة رهيبة ذبحها ليه عشان ما تذبحش الإيمان في قلبه عشان ما تذبحش علاقته بالله لأن اللي بينه وبين ربنا أغلى عنده من أي حاجة ربنا طهر قلبه من أول حاجة الناس قتلت بعضها عشانها زينة الدنيا ونساء الدنيا ومال الدنيا واللي بعدها ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا تاني حاجة ربنا طهر قلبه منها الكرسي المركز الناس قتلت بعض عشان الاتنين دول انما سليمان اللي سلم قلبه من اي من كل ما سوى الله لا احنا عايزين قلوبنا تسلم عايزين نخرج منها زي ما دخلناها دخلناها على الفطره ما نعرفش غير ربنا عايزين نخرج منها واحنا ما نعرفش غير ربنا احنا مالنا بكل اللي بيحصل ده مالنا بالفتن دي مالنا مالنا في ارض الغربه ببركه الغربه وخداع الغربه يا جماعه يا شباب يا أمة محمد القانون لا يحمي المغفلين المغفل اللي غفل في الدنيا عن الله قانون السماء لما بينزل تحت التراب القانون ما بيحميهوش انت اللي كنت مغفل لو مغنيه قالت له يا رب ضحكوا عليا يا رب ضحكوا عليا 30000 واحد و50000 واحد وانا كان 60000 شاب بيحضروا لي حفلتي كانوا بيسقفوا لي ضحكوا عليا القانون لا يحمي المغفلين اللي ضحك ضحك عليه في الدنيا مين اللي هيحميه خلاص انت شربت الدنيا شربت المقلب عايز ايه انت اللي اتضحك عليك القانون لا يحمي المغفلين للاسف الشديد سوء الخاتمه سوء الخاتمة بنشوفه في كل يوم وشفناه في التاريخ زي ابن نوح وزي ابو طالب ابو طالب نام على فرش الموت ضيعت عمرك يا ابو طالب خلاص الحق بقى يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدا يكلمه في الدين طب قول بس لا اله الا الله قولها قولها اهل الباطل يسمعوا ان ابو طالب لوحده بيموت والرسول معاه الحقوا طب وانت خسران انه يقولها يا اخي سيبه يقولها يا استغفر الله العظيم اخي ايه مفيش اخوه في المع... مع الكفر طب سيبه يقولها لا ما سيبوش يقولها طب انت خسران ايه خسران خسران نبقى كلنا مع بعض ما يبقاش حد غير التاني احنا عارفين ان محمد هو الحق ما حدش يبقى مع محمد وحد ضده كلنا ضده يجري ابو جهل بسرعه يقف ابو جهل ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طالب في اخر لحظاته بينه وبين جهنم لحظات اخر فرصه في حياته كل ثانيه بتعدي اغلى في حياته وفي مصيره من السنه في عمرنا دلوقتي كل لحظه في حياته خلاص خلاص الملائكه نازله يا ترى مين اللي هيقبض روح والرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه يدي ودنه للنبي عليه الصلاه والسلام يسمع يبدا يتاثر يوم ابو جهل يكلمه يدي ودنه لابو جهل ده اللي ضيعه ان زي ما ادى ودنه للحق ادى ودنه لاهل الباطل ضيعوه نسفوه في الاخر يقرر انه يفضل على الكفر والعياذ بالله في الاخر يموت اسوأ خاتمة ليه اتردد سمع ده وسمع ده ما ينفعش ما شاء الله لرجل من قلبين لا تسمعون يا تسمعوهم يا تسمعوا اهل الدعوه اللي بيتكلموا في القران والسنه يا تسمعوا بتوع القنوات العلمانيه وبتوع الاغاني والافلام والمسرحيات وبتوع الفكر العلماني المسموم ما ينفعش يا تسمعونا يا تسمعوهم اللي هيسمع الاثنين هيضيع اللي هيسمع الاثنين الباطل اللي في قلبه والشهوات اللي لسه في قلبه هتصحى تاني وهتضيعه ابو طالب قصه اهي قصه قدام عينينا يا جماعه سوء الخاتمه ابن نوح ابن نوح وخلاص الارض بدات السماء تتبطر والارض بدات تتملى وابن نوح ابوه واقف بيقول له اركب معنا اركب في السفينه اخر لحظات في عمرك اخر فرصه في حياتك مصيرك بي... مصيرك بينك وبين جهنم لحظات الحق ابن نوح يبص لنوح ويبص لراكبين السفينه دول اعدائي دول اللي عشت معاهم طول العمر دول اللي عشت اشتم فيهم واستهزأ بيهم وهم يكلموني في الدين وانا استهزأ اركب معاهم ازاي اركب مع سفهاء الناس دول ازاي بعد 950 سنه المجتمع كله وانا منه رافضينهم ازاي ارجع اقبلهم انا راجل انا اخاف من شويه ميه ولا ايه انا اخاف من شويه مطر ولا ايه ويبص ابن نوح للكفار والمشركين وهم لسه برضه واقفين يستهزئوا مش عايزين يصدقوا زي اللي ما اللي شافوا رجم الجليد من السماء مش عايزين يصدقوا زي ما اللي شافوا صخره الدواء مش عايزين يصدقوا مش عايزين يشخصوا بيموتوا مش عايزين يشخصوا بيهلكوا مش عايزين يشخصوا بيضيعوا مصيرهم بيتسحب منهم على وشك الهلاك ربنا غضبان والسماء بتنزل رسائل الغضب قطره ولا قطره والارض بتفكر رسائل الغضب عين ورا عين وهم برضه مش عايزين يفهموا مش راضيين يترجمهم اي حاجه الا ربنا اي طريق الا ربنا اي طريق الا طريق الطاعه ابن نوح يبص لهم لسه ثابتين ولسه واقفين مكانهم ويبص للمسلمين ويبص ويبص وفي الاخر لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء زي كل دول ما بيقوا للجبال وقاعدين لسه يتريقوا عليكم أنا هأوي قال لا عاصم اليوم من امر الله مفيش حاجه هتنفعك النهارده لما هتنزل العقوبه يا جماعه احنا احنا احنا احنا بنعصي مين يا جماعه يا اخوانا اللي بيعصي ربنا في الشارع دلوقتي البنت اللي اللي لابسه الوان الطيف وماشيه وش والشاب اللي ماشي مكلم 500 بنت والشلل اللي في الشارع والاختلاط اللي بقى في كل مكان وفي الدروس والاغاني في الميكروباصات وفي التكاسي وفي المحلات وفي افتتاحات اي مشروع كل ده يا جماعة احنا متوقعين ان كل ده وراه ايه يعني احنا متوقعين ايه ان احنا نعمل كده طب وبعدين هو ده طاعه ولا معصيه معصيه ده ده مجموعه من الكبائر متجمعه مع بعض قال لا طب وربنا يرضى ولا يغضب ربنا يرضى طب وربنا لما يغضب يعني هيخاف مننا مثلا حي... يعني... يعني احنا متوقعين ايه احنا مستنيين ايه احنا متوقعين ان اخره الوضع ده ايه اخرتها ايه اخره المعاصي اللي بنجاهر بيها الله ليل نهار دي ايه اخرتها ايه يا جماعه عايزين نفكر اخرتها ايه يا كل واحد غافل يا كل واحد عاصي يا كل واحد واقف قدام قطار التوبه متردد يقدم رجله ويأخر رجله يا كل واحد متردد ينطلق في الطريق اللي ربنا ولا يخليه زي ما هو يا كل واحده واقفه متردده اخطي ولا ما خطيش يا كل واحده واقفه متردده اسيب المعاصي ولا لا يا كل انسان متردد انت متردد في ايه هتقف تتردد شويه ابو طالب اهو تردد لحظات ضاع انتهت كل حاجه شوف قول الله سبحانه وتعالى لما الشيطان بيكلم ربنا سبحانه وتعالى وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا بيقول لربنا ايه بيقول له ولا اضلنهم اول حاجه اتوههم اول حاجه خلوهم يخرجوا من الطريق طب وايه يعني طب ما يرجعوا تاني ما ما يعرفوا انهم تاهوا لا ولا امنينهم ليه عشان ما يفكروش يرجعوا يعني انا توهته في صحراء وهفضل اعشمه ان اخر السكه دي كل اللي هو عايزه ليه عشان بدل ما يفكر يرجع يفضل يشد السل قدام هتوهه وضيعه وخلي كل احلامه في المتاهه ده ايه ثم لامرنه ولا امرنه فلا يبتكن اذان الى امر وخلاص عبيد في ايدي عشان تيجي الخاتمه وهم في الطريق ده تبقى سوء خاتمه والعياذ بالله تبقى اسوأ خاتمه والعياذ بالله اخرتها ايه اخره طوفان المعاصي اللي احنا شايفينه ده ايه اخره امراض القلوب اللي ماليه قلوبنا ايه اخرتها ايه اللي معرضين عن ربنا اخرتها ايه يا اللي حب ربنا سبحانه وتعالى ليكوا وانتوا عباده انا لما كنت بقرا في ميقات سيدنا موسى لما ربنا وقت له 30 يوم وبعد كده ربنا اتمها بعشر بني اسرائيل ما كانوش عارفين ان الميقات 40 يوم لما موسى اتاخر عبدوا العجل قلت سبحانك يا رب العشر ايام دول اللي ربنا نزل التوراه على موسى فيهم وهم اللي بني اسرائيل عبدوا العجل فيهم يا رب يا رب هم رايحين يعبدوا غيرك وانت بتنزل لهم كتابك ورحماتك يا رب يا رب ازاي ده المتوقع انك كنت تنزل لهم صعقه ان موسى كان ينزل لهم بزلزال بصعقه مش ينزل لهم بكتاب رحمه مش ينزل لهم بكتاب زي القران الكريم ازاي يا رب ايه الرحمه دي يا رب ايه الرأفة دي يا رب زي ما قلت لكم المره اللي فاتت نفسي نتكلم عن الفرح بالله نفسي لعل باذن الله سبحانه وتعالى في اقرب فرصه نتكلم عن الفرح بالله نفرح بربنا نفرح بمولانا نفرح ان لينا رب بيحبنا وبيحلم علينا وبيسترنا نفرح برحمه الله نفرح بغنى مولانا نفرح بالله مش نفرح بالدنيا سبحان الملك الجليل اخرتها ايه عقوبه الدنيا لو عدينا من الدنيا سوء الخاتمه لو عدينا من سوء الخاتمه عقوبه الاخره ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ولا تحسبن اوعى تحسبها غلط في دي بالذات ما ينفعش تتحسب غلط في دي بالذات لازم تتحسب صح لان ده مصير ولا تحسبن الله غافلا اللي اتهم في قتل المغنيه بتاعه دبي اللي اتهم في قتلها بيقول لك جابوه ازاي بيقول لك جابوه من ماركه القميص ماركه القميص والكاميرات صورت وبعد كده مش عارف اتصلوا باوروبا بالمصنع وبعد كده جابوا ال 34 محل اللي في دبي بيوزعوا بعد كده جابوا رقم الكود وعرفوا من ال Visa card الواحد وهو بيسمع الكلام ده ايه ده يا رب ده ايه ده دي رقابه البشر للبشر امال رقابه رب البشر للبشر تبقى ايه امال احنا متراقبين قد ايه اذا كان ده اتجاب من رقم الكود بتاع القميص بتاعه ولا بتاع الحذاء بتاعه امال رقابه رب البشر للبشر تبقى ايه لما تبص في القران ربنا بيقول انه ساصليه سقر انه ايه سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قد فكر ده خواطر ذهنه متراقبه ده ربنا بيقول وانا اعلم ما توسوس به نفسه ده خواطر صدره متراقبه يا جماعه ده المايكرو فيلم بتاع حياته متراقب باللحظه يا جماعه يا اخوانا دلوقتي وصلت الرقابه ان في ناس ممكن بتتكلم مع بعض على الارض القمر الصناعي من السماء مصورهم صوت وصوره فما بالك بقى ده في السماء انت من سبع سماوات بتصور صوت وصوره وانت قاعد دلوقتي انت بتصورها دلوقتي صوت وصوره الرقابه على المصنفات الفنيه يعني ايه رقابه على المصنفات الفنيه يعني هيمسكوا الفيلم هيبصوا عليه لقطه لقطه الرقابه على حياتك ان انت حياتك متراقبه لقطه لقطه مشهد مشهد هتتحاسب على مشهد مشهد يوم القيامه يا نهار ابيض ساعات في قضايا المخدرات في التنظيمات العالميه يجيبوا قبضوا على المجرمين ازاي هم بيتفقوا تلاقيهم مسجلين لهم صوت وصوره طب ازاي ده هم قاعدين والاوضه ما فيش فيها اي حاجه ازاي ايه ايه الحاجه اللي حطوها ما عرفوش ان هي جهاز تسجيل وكاميرا واجهزه الرقابه في الواقع الحديث وصلت لدرجه لم يكن يتخيلها اي بشر ولا يتوقعها اي بشر ولا يتصورها اي بشر فما بالك انت متراقب من ربنا ازاي انت متراقبه من ربنا ازاي ايه اللي بيراقبك بالظبط ايه اللي بيراقبك في كل اللي حواليك ايه اللي هيشهد عليك في كل اللي حواليك كل حاجه يوم ما تشهد ازاي كانت كاميرات تصوير ازاي كانت اجهزه تسجيل ازاي كانت اجهزه التقاط لافعالك وتصرفاتك ازاي سبحان الله العظيم لما الواحد بيشوف دلوقتي محاكمه المتهمين في قتل هذه الممثل المغنيه سبحان الملك الجليل المحاكمه يا جماعه ده محاكمه في قضيه واحده خدت كل الوقت ده ولسه متاجله لشهر مش عارف ايه ولسه محاكمه امال يوم القيامه مليارات المليارات من قضايا لمليارات المليارات من البشر دي هتتفصل قد ايه ليه يوم القيامه 50000 سنه عرفت ولا لا في ابن يوم القيامه 50000 سنه ولا لا ولا تحسبن الله غافلا اوعى تفتكر ان ربنا مش رقيب عليك اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى ما يعلمش كل حاجه بتحصل عما يعمل الظالمون هل احنا ممكن ندخل في الايه ديت هل ممكن يجي اليوم اللي امه محمد تدخل فيه في الايه ديت الظالمين الواحد بيمشي ماشيين كل ما تمشي افتتاح محل ديجيهات رهيبه والشوارع مقلوبه بالاغاني تفتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رسول الله صوتان ملعونان صوتان ملعونان مزمار عند نعمه ورنه عند مصيبه رنه عند مصيبه اللي هي الصويت والصراخ مزمار عند نعمه ربنا رزقك محل جديد دي كلمه شكرا الاغاني دي كلمه المزمار اللي عند النعمه ده كلمه شكرا ربنا رزقك فرح دي كلمه شكرا الافراح الوقت يا جماعه بقت مسلمات لو حد جه يتكلم قال الفرح ده حرام انت متخلف انت ارهابي انت متشدد انت انت انت ايه ده ده كوكتيل كبائر اتجمع مع بعض مش كبيره كوكتيل كبائر اتجمع مع بعض احنا وصلنا لايه ولا تحسبن الله غافله كل اللي بيتعمل دلوقتي في امه محمد ربنا مش غافل عنه المعازف اللي بقت منتشره في كل مكان الاغاني اللي بقت موجوده في كل مكان في كل مكان سبحانك يا رب سبحانك ويطلع ناس يقولوا لا خدوا بالكم ده في فقهاء قالوا ان المعازف حلال بس بشروط الاغاني اللي بمعازف بس بشروط تيجي تبص في الشروط تلاقي معدومه اصلا فين الاغنيه اللي في ارض الواقع على كوكب الارض على الشروط اللي, اللي بعض الفقهاء قالوها فين بعض الدعاء اللي روجوا الح- لحليه المعازف باعوا للناس الوهم في ازايز يا جماعه ضحكوا على الناس فين دي فين الاغاني اللي ما بتلفتش القلب عن القران هاتوها لي فين الاغاني اللي ما بتصر اللي ما فيش فيها حاجات حرام ولا كلام حرام فين الاغاني اللي ما فيش فيها اي حاجه تثير الشهوه في القلب فين في اغاني زيد ولا عبيد ولا نطاط الحيط فين بالظبط فين الاغاني اللي, اللي المنظر ده فيها ولا تحسبن الله غافله حدش ربنا مش غافل ربنا الملك الجليل شوفوا رقابه اهل الدنيا لبعضهم تخيلوا رقابه ربنا لينا شكلها ايه ولا تحسبن الله غافلا عما يحدث في الجامعات وفي الشوارع وجوه قلوبنا وفي اعلامنا وفي نوادينا وفي كل ربنا مش غافل يا جماعه ربنا مش غافل عجب- ال- ال- ال- التبرج اللي بقى موجود في الشوارع الوقت تبرج الغريب قعد ال- احد ال- الشباب طلع في دماغه فجاه كده اعتنق فكر اسمه فكر التكفير والعياذ بالله فكر ضل مضل اسمه فكر التكفير والهجره اعتنق الفكر ده يعني معتقد ان الناس دي كلها كفره والعياذ بالله وقام اقنع امه واقنع اخته واقنع مش عارف وبدا يقنع وقام واخدهم اللي اقتنعوا بطريقته دي وقام طلع على الصحراء قعدوا قالوا احنا هنهاجر بقى الى الله وقاموا طالعين على الصحراء قعدوا عايشين حياه الصحراء حياه بؤس في بؤس وقالوا احنا مهاجرين الى الله قلت سبحان الله التطرف ممكن يودي لفين الارهاب ممكن يودي لفين اهو اللي بيعصوا ربنا في الشارع المتبرجات دول اشد تطرف او دول متطرف او دول ارهابيات والله يا جماعه ما ده ارهاب ده دول هيضيعونا كلنا ده دول بيستعدوا عقوبات من ربنا لو نزلت المجتمع كله هيضيع محدش هيقدر ينجو ده دول بيخرقوا في السفينه خرق محدش هيقدر يسده لو اتخرق ده دول هيدمروا المجتمع كله بعقوبات المعاصي اللي هم بيعملوها ده ده يعني ال- يعني في الطب لما يكون في آه، واحده بنتها جالها الغدد النكفيه الغدد النكفيه فبتورم بقى من هنا جامد كده فلما تجيبها في المستشفى فا ايه ده هي عندها الغده اه تقوم تلبسها شرب واسع كبير كده ايه يبقى منفوخ من عند الرقبه كده ما يبانش ان عندها الغده البنات اللي ماشيه في الشارع الوقت نافخه الاشربات عندها الغده دي ولا ايه البنات كل دول عندهم الغده ولا ايه كل واحده ماشيه نافخه لي الشرب نافخه ليه بتقلد مين بتعمل بت- بتعمل ايه ايه الجمال اللي في كده ايه الجمال اللي في الوان الوان اللبس اللي ما فيش فيها ولا لون راكب على التاني ايه الجمال في كده سبحان الملك ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم خلاص بقى تعبانه بقى استعباد والعياذ بالله استعباد وصلنا لفين يا جماعه وصلنا لفين لعيب الكوره اللي لما راح احترف بره الفريق كله هيعلق badge اعلان عن خمره طب هو يعمل ايه طب هو ده واخد ملايين طب هيعمل ايه يعلق badge اعلان عن خمره ازاي المسلم بقى بيقف قدام الشاشات بتاعه العالم كله يعلن عن الخمره وتعدي الساعه ونص ويخلص الماتش ويتشال ال badge واحنا ما بنشربش خمره والح- والحمد لله طب وبعدين والملايين اللي شربوها بسبب الاعلان اتحطوا في الميزان واهانه الاسلام قدام العالم والتخلي عنه قدام العالم اتحطوا في الميزان الواحد لما سمع عن الموقف ده افتكر عبد الله بن حذافه السهمي لما ملك الروم كان اسره وسجنه وموته من العطش والجوع وبعد كده دخل له خمر عشان يذل ويشرب منها قال اني لا اعلم ان لي رخصه ان اشرب من هذا ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله هيموت مش هيخسر ملايين ولا يخسر 120 الف متفرج قاعدين يسقفوا في المدرجات هيموت ويقول ما شمتش العدوين في الاسلام احنا شمتنا العدوين فين احنا وصلنا لفين يا جماعه وصلنا لفين ورايحين على فين ومتجهين لفين احد علماء السلف الكبار لما زهق من الناس مش قادر يستحمل اللي الناس تعمله الف كتاب انا مش عايز اقول لكم اسمه عشان ايه يعني ما حدش يتضايق من اسمه يقولوا هو- هو الف اسم كتاب بيشتم الناس كده ليه ولا بيقول على الناس ايه انما قعد يتندر على احوال الناس وعلى بعضها عن ربنا فمن ضمن النوادر اللي كتبوا في كتبها في هذا الكتاب بيقول لك احد الناس في العراق ذهب لواحد بيكتب وخطه بقى جميل و- و- و- واسلوبه منمق قال له انا عايزك تكتب لي خطاب قال له خطاب لمين قال له خطاب الى ابليس قال له خطاب الى ابليس اه اثني لي عليه وامدح لي فيه قال لا، ابليس مين يا- اللي هيكتب لك خطاب اليه انت مالك انا عايز اقابله هتقابله ازاي مالكش دعوه اكتب لي بس الخطاب كتب له الخطاب يعني هي طرفه يعني قدر يقابل ابليس فلما قعد قدام ابليس فابليس بيقول له نعم يا ابا محمد نعم وكرامه على الراس يا ابا محمد عايز ايه يا ابا محمد انت بعت لي جواب ومحترمني و- وبتثني عليا قال له ان لي جارا يو- اذا بيقول له انا ليا جار بقاله 40 سنه بيحسن اليا لو غبت يعامل ولادي احسن ما بيعامل ولاده عمره في حياته ما عامل ولاده احسن ما عامل ولاده عمره في حياته ما خرج عن الود والبر والكرم والهدايا والعطايا ليا قال له طيب حسن طيب حسن طب ماذا تريد يا ابا محمد قال له انا عايز نعمه هذا الرجل تزول فالشيطان قال له نعمة هذا الراجل تزول ليه ده الراجل ده قاعد يكرم يكرمك ويديك وي... فقال له ما ازداد علي نعمة إلا ازددت عليه بها حقدا كل ما ينعم علي أحقد عليه أكتر فصرخ الشيطان صرخة الشيطان صرخ صرخة صرخة لمت كل الشياطين فجت ايه في إيه؟ انت عملت في, في ابليس بتاعنا ايه انت عملت في الشيطان الكبير بتاعنا ايه مالك فقال لم اكن اعلم ان الله خلق من بني ادم من هو اشر مني انا ما كنتش اعرف ان في بني ادمين قلبهم اسود من ابليس قلبهم اسود مني احنا يا جماعه وصلنا لفين يا جماعه وصلنا لفين احنا دلوقتي بقينا بنعمل حاجات ما حصلتش في التاريخ ما لم لم لم نسبق في التاريخ كله بيها يعني لم يأتي أحد من العالمين بمثلها زي ما سيدنا لوط قال لقومه قالوا ما سبقكم بها أحد من العالمين احنا قلنا بنعمل حاجات ما حدش عملها قبل كده طب وبعدين اخرتها ايه اخرت كل اللي بيحصل ده ايه اخرت علاقات الحب والعلاقات العاطفيه وعلاقات حب الدم والنسب ايه اخرتها المشهد الاخير يوم القيامه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه يبصرونهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اقوى الروابط العاطفيه بتتقطع يوم القيامه بيجيب لك اقرب الروابط فكلا فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه اقوى الروابط العاطفيه بتتقطع وبتتمزق وتنهار يوم القيامه المشهد الاخير اخرتها ايه اخرتها ايه في العلاقات مع ال super stars والنجوم والفنانين والممثلين والمغنيين اللي الشباب الوقت ماشي وراها اخرت الانبهار بال super stars الوهميين دول ايه اخرتها ايه اخرتها يوم القيامه يقولوا لهم لولا انتم لكنا مؤمنين لولا انتم لكنا ملتزمين لولا انتم لكنا منقبات لكنا مجتهدين في الدين لكنا دعاء الى الله يقول لهم انا احنا صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم احنا اللي صددناكم عن القنوات الاسلاميه والشرايط والدروس وقلنا لكم تعالوا هنا غصب عنكم قالوا بل مكر الليل والنهار وجهد الليل والنهار المغني اللي بيشتغل 15 ساعه في اليوم في الغناء عشان ايه عشان يضيع مين ويضيع قد ايه سبحان الله العظيم سبحان الملك اخرتها ايه يا جماعه اخرتها ايه اخرت علاقات اخرت علاقات الصداقه والانتمه والعلاقات الصحبه اللي قائمه على غير الدين اخرتها المشهد الاخير يوم القيامه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين عداوه عداوه اخرتها ايه اخرت اللي ادوا ظهرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنه رسول الله اللي ما لهمش دعوه بسنه النبي سنه النبي في الشرق وهم في الغرب لبس النبي في الشرق ولبسهم في الغرب ليل النبي في الشرق وليلهم في الغرب ليل النبي عليه الصلاه والسلام وحياه النبي وجهده وفكره وعباداته في الشرق وهم في الغرب هم حاجه تانية خالص اخرتها اخرتها على على حوض النبي وهم عايزين يدخلوا لما يتقال لهم ملائكه تطردهم يقوموا عايزين النبي بقى النبي هو اللي يطردهم بعد كده يقول لهم سحق سحق واحد داخل فيلا اللي واقفين على الباب بيطردوه يقوم ينادي على صاحبه يقوم يجي هو اللي يطرده بنفسه وهيطرد فين ده مش وليمه هيطرد منها وهيروح ياكل عيش وجبنه في بيته ده هيطرد من المكان الوحيد اللي فيه النجاه في ارض المحشر وهيدخل في الصحراء الرهيبه بتاعه ارض المحشر سحقا سحقا اخرتها ايه اخرت جري الوحوش ورا الدنيا اخرت اللي جروا ورا الاسباب ورا الدنيا ورا الكراسي ورا المراكز اخرتها ايه لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يومئذ ده كلام ربنا سبحانه وتعالى يتمنى يتمنى ان ما كانش يبقى عنده كل اللي جمعه ده الدنيا كلها ويفتدي مفيش اخرتها ايه اخرت اللي شاف ربنا بي- بيعصى وسكته ايه اخرتها اخرت اللي شاف ربنا بيعصى وسكت الشياطين الخرس اللي شافوا ربنا بيعصى وما رضوش يدعوا الى الله وما رضوش يتكلموا في الدين وما رضوش ينشروا الهدايه اللي ربنا عرفها لهم في الدنيا من حواليهم اخرت كل المعاصي اللي بنعملها في حق الله ايه انا عايز اقول ايه انا كل اللي انا قلته واللي كانت الوقفه انطلاقا من الحدث الخطير اللي المجتمع كله بيتكلم عنه المغنيه والممثله و و و اللي يعني معظمها ما كانش يعرف اي حاجه عنها ولما اتقتلت فوجئنا ان الدنيا كلها اتقلبت والمجتمع كله بيتكلم والمجتمع كله مقلوب ومش عايزين نقف قدام الرساله مش عايزين نقف قدام الرسائل الربانيه اللي ربنا بيبعتها لنا عايزين مش عايزين نترجم عايزين نفضل نتناقش في الحاجات طب ويوم ما نقف قدام ربنا ربنا يسالنا في اللي احنا بنتكلم فيه ولا ربنا يسالنا عن العبره والعظه يا جماعه عايزين نفوق يا جماعه عايزين نستيقظ يا اخوانا يا اخوانا الدين مش كم... انا بكلم دلوقتي كل واحد بيظن نفسه ملتزم كل واحده بتظن نفسها ملتزمه كل واحد ربنا اداله لسان او ما ادالوش لسان ويقدر يخدم الدعوه باي طريق من الطرق لازم ننشر الهدايه كلنا هنغرق هتغرق يا جماعه السفينه هتغرق مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينه فاستهموا ناس طلعوا في الدور الفوقاني وناس في الدور التحتاني اللي في الدور التحتاني عايزين ميه يطلعوا فوق عايزين ميه يطلعوا فوق قالوا لا ما ينفعش كده بقى احنا نحفر حفره في السفينه ونطلع الميه قال تحفر حفره في السفينه ونطلع الميه السفينه كلها تغرق فلو تركوهم لهلكوا جميعا ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا يعني الوقت الوقت ضرب ضروب الفاس اللي في ارض السفينه دي كل متبرجه ضربه فاس في ارض السفينه كل واحد بيعصي ربنا ضربه فاس في ارض السفينه كل اغنيه وكليب وسينما ضربه فاس في ارض السفينه السفينه هتغرق يا جماعه السفينه هتغرق ما انت لما تشتغل في الدعوه لله انت بتنقذ نفسك قبل ما تنقذ غيرك الواحد زمان كان يقعد يقول الكلام ده واحنا لو ما اشتغلناش في الدعوه احنا نفسنا هنضيع بس هو مش فاهمه الوقت لما الواحد بقى عنده اطفال انا بنتي دلوقتي داخله بقى هتبدا تدخل تعليم هوديها فين هوديها فين واللي اختها هنوديهم هنودي ولادنا فين ما هو دلوقتي المدارس اهي قدامنا هنوديهم فين يبقى احنا لما ما اشتغلناش في الدعوه احنا نفسنا مش قادرين ندفع الضلال عن انفسنا مش قادرين مش قادرين ندفع عن انفسنا يبقى كله هيغرق لو ما اشتغلناش في الدعوه يا جماعه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نزل ايه غريبه جدا في موقف عجيب جدا سند بسند صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع مجموعه من الصحابه فقالوا كان منهم عبد الله بن سلام 10 10 في الجنه عمالقه وكانوا في اول المدينه المنوره فقالوا لو أننا نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملناه إحنا بس نعرف أكتر حاجة ربنا بيحبها إيه وإحنا نموت نفسنا فيها نكسر الدنيا فيها فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم الرسول أنت متوقع إيه أنا يعني أول ما قرأت كده خلاص أنا متوقع دلوقتي الثناء بقى هتنزل آية ثناء عليهم هتنزل آية مدح الرسول هيشكرهم على اللي هم بي... على الخواطر الايمانيه الجميله والعواطف الايمانيه الرائعه اللي بيقولوها فاذا بقول الله فإذا بالله يأمر جبريل ينزل سبع سنوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون يعني أنا بقول يا رب أنا عايز أعرف أكثر حاجة بتحبها إيه ربنا يقول لي بطل كلام بطل كلام لما تقولون ما لا تفعلون آية صدمة يا جماعة أنا متوقع الصدمة اللي هم أخدوها ليه يا رب أحب الأعمال إليا اللي أنت عارفه الوقت أحب الأعمال إليا اللي أنا فاتح لك باب الوقت اشتغل في اللي أنت عارفه وأنا هرزقك علم اللي أنت مش عارفه الدين مش كلام يا جماعة الدين مش عايز كلامنجية يا إخوانا الدين مش عايز ناس بتتكلم كتير ونفسي وعايز وأتمنى وأرغب و و و الدين عايز ناس تشتغل عشانه الدين عايز ناس تاخد الخطوة الأولى عشان كده أول ما بنفتح المصحف في أول صفحة في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ليه ربنا جاب العبادة قبل الاستعانة ليه الاستعانة ما جاتش الأول لأن ربنا مش هيعينك غير لو خدت الخطوة الأولى من عندك ربنا مش هيعينك غير لو أول خطوة جت من عندك ربنا ما بيعينش غير اللي خد خطوة في الطريق اللي واقف على الباب ومش راضي يخبط وما تفتحلوش الباب خبط وأنا أفتح لك اللي واقف على أول الطريق ومش راضي يخطي مش ما بيوصلش خطي وأنا أوصلك ربنا قال لك قدم لي شبر واحد من تقرب إلي شبرا قدم لي خطوة بس قدم الأول لازم انت الاول اياك نعبد واياك نستعين بنقراها 17 مره ربنا بيعلمنا فيها ان لازم الخطوه الاولى مننا لازم اول خطوه احنا اللي ناخدها يا جماعه عايزه تتغيري عايز تبقى انسان كويس عايز تغير حواليك اوعى الشيطان يجي لك انا عارف ان الشيطان دلوقتي راكب على ودن كل واحد بيسمع وكل ما اقول اعمل حاجه نفذ حاجه يقول مش هتقدر مش هتقدر انسى مش انت ما انتش نافع مش هتقدر بعد ايه ما انت فشلت 100 مره هو عايز يحطمنا هو عايز يحبطنا الشيطان فيهم ثلاث اربع مداخل فينا في نفوسنا ثلاث اربع مداخل بيقول للدعاء اعملوا 5000 فضائيه ادانوا في الجوامع انا بعد ما هتدانوا هبوظ لكم شغلكم ده كله بايه بثلاث اربع مفاتيح فهمتهم في نفسيه ابن ادم احطم لكم كل شغل ايه هم مره ثانيه هنبقى نتكلم فيهم ان شاء الله ولكن اول مفتاح فيهم مش هتقدر التحبيط انه يثبطك ان من وانت داخل في الطريق خلاص انا عايز اشتغل في الدعوه انا عايز اتغير انا خايف من عقوبات ربنا انا عايز أن- انقذ الناس وانقذ نفسي وانت لسه داخل تلاقي واحد جاي من بعيد عندك عندك عندك ايه مش هتقدر ارجع ارجع ما انتش نافع مش سكتك ما انتش قدها ما انتش قد الطريق دهوت لا هتقدر هتقدري تغيري معظمنا يا جماعه جواه كبت عايز يدعو الى الله بس انتوا عارفين ما بيدعوش ليه لانه محبط مثاله انه مش هيقدر يغير والله العظيم هتقدر والله بابسط من البساطه هتقدر احد اخواني احد احد من اعرفهم وهو القصه دي حصلت له هو كان مسافر في الدعوه الى الله الى الصين وهو راكب الطياره راكب جنبه واحد صيني لغه غير اللغه تماما فبيقول فهو عايز يدعو الى الله مش عارف يعمل ايه فجاب ورقه وبدا يرسم له شجر وانهار و... فيقول له ايه ده يقول له يعني ايه دي حاجه ايه زي الجنه بالرسم يعني وبعد كده يجيب له نار وسجون و... ايه ده فيقول له حاجه زي النار وفي الاخر بدا يوصل له بالعافيه ان لا اله الا الله هي اللي تدخل دي وتنجي من دي بيقول نزل الصين وراح يدعو في بلد من البلاد بعد كده رجع المسجد الاساسي في البلد اللي كانوا نازلين فيها بيقول لقى واحد وشه منور ولابس ما شاء الله لبس السنه بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجئ ان ده هو اللي كان معاه في الطياره اسلم وراح المركز الاسلامي واتغيرت حياته كلها برسمتين يا جماعه تقدر تقدري والله العظيم هنقدر نغير هنقدر نعمل حاجات كتير قوي الا السفينه هتغرق بينا كلنا والا كلنا هنروح يا شباب ويا كبار ويا اباء ويا امهات لازم كلنا نتغير لازم يا جماعه معاذ بن جبل لما الرسول عليه السلام قال عليه انه يسبق العلماء يوم القيامه برتوه يعني بخطوه كان ما جاش 20 سنه لسه مصعب بن عمير لما زلزل قلوب اهل المدينه باذن الله بالدعوه والهدايه ما كانش ما كانش جه 20 سنه لسه عقبه بن نافع لما فتح شمال افريقيا لغايه ما وصل للمحيط الاطلنطي كان لسه شاب صغير متخرج من مدرسه خالد بن الوليد اللي متخرج من مدرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحواريين اللي نصروا سيدنا عيسى ايه كان شغل شباب هو اهل الكهف اللي بنقرا قصتهم وال- والرسول امرنا بقراءه قصتهم كل اسبوع في يوم الجمعه ربنا يعيننا على هذا كانوا ايه غير شباب هو ابراهيم لما حطم الاصنام كان اغر شاب هم الصحابه وهم بيفتحوا العالم كانوا اغر شباب يا شباب يا جماعه عايزين نغير ديننا عايزين نعمل حاجه ما حدش يقول مش ما حدش يقول مش هقدر هتقدر ما حدش يقول انا اعمل ايه اعمل كل حاجه تقدر عليها في الدعوه لله عايزين ننقذ الوضع اللي إحنا- الوضع اللي احنا عايشين فيه امبارح وانا ماشي مع إحد اخواني يعني مسافرين على الطريق فبيقول لي ف- فمشغلين